باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركاته من الان والى الابد امين. اقرب نعمه المسيح جزء من الاصحاح السادس من انجيل معلمنا متى البشير في الاصحاح السادس في عدد 19 لعدد 24 لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا سراج الجسد هو العين فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون لا يقدر أحد أن يخدم سيدين لأن لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر لا تقدرون أن تخدموا الله والمال نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين بهنيكم بعيد أمنا العذراء بعد الصوم اللي صمناه خلال الأسبوعين اللي فاتوا وبتتزامن أعياد المسيحيين وأعياد المسلمين معا في هذا الشهر بنهني كل اخواتنا المصريين بعيد الاضحى المبارك وبنهني كل المسؤولين وكل الشعب بهذا العيد وبكل التذكارات التي فيه وايضا بنفرح بعيد امنا العذراء باعتباره اخر عيد في السنه القبطيه السنه الكنسيه وما هي الا ايام قليله وتنتهي السنه القبطيه ويبدأ عام قبطي جديد في سنة قبطية جديدة في شهر سبتمبر القادم إذا أراد ربنا وعشنا حبيت النهاردة وإحنا بنحتفل بعيد العذراء آخد صفة نافعة لحياتنا كلنا في حياتنا العملية هذه الصفة هي كيف تستخدم عينيك في واحد نظرة عينيه على الدوام هي نظرة سلبية وإن شئت كثيرا ما تكون سوداوية وفي واحد نظرته لأي شيء نظرة فيها الطابع الإيجابي أمنا العذراء مريم لما حضرت عرس قانا الجليل اللي هو أول معجزة كانت هذه المناسبة أحد أهم المناسبات الاجتماعية في المجتمع اليهودي قديما وكان المعتاد انهم يقدموا زي مشروب مشروب للضيافة وهو عصير العنب ولما كان بيقدم مش بيقدم في أمسية بالليل وخلاص يروحوا لا كان بيتقدم على مدار أسبوع كامل يبتدوا العرس يوم الأربع يقعدوا الأربع والخميس والجمعة وبعد كده يوم السبت ياخدوا أجازة اللي هي الأجازة اليهودية وبعدين يكملوا الحد والاثنين والثلاث ويعملوا العرس بتاعهم يوم الأربع وفترة الأسبوع دي الناس بتيجي اللي هم الضيوف أو المعازيم بلغتنا النهاردة علشان يباركوا للعروسين ويقدموا لهم مشروب الضيافه زمان ما كانش فيه ثلاجات كانش فيه حاجات محفوظة والعملية بتبقى عملية تقديرية هيجي لنا 100 ضيف هنحتاج 100 كوباية لتتوزع على بقية أيام الأسبوع ده لكن اللي حصل إن هذا المشروب الذي يقدم خلص وراحت أمنا العذراء وده طبعا موضوع محرج واحد جاي يبارك لي وما عنديش حاجة أقدمها له بيها فأمنا العذراء بمنتهى الهدوء راحت واتكلمت مع السيد المسيح وقالت عبارات قليلة جدا في ناس ممكن ينظر للموقف ده ويعتبره موقف من مواقف الضعف او يعني مواقف انتوا فضحتونا مفيش حاجة نقدمها للناس وقالت بثلاث كلمات مختصرة ليس له وكلمة خمر المقصود بيها في هذه التعبير اللي هو عصير العنب الفريش اللي معصور طبعا زمان ما كانش فيه عصارات ولا الحاجات الموجودة في زماننا ده ثلاث كلمات لأن الموضوع مش عايز يوسع مش عايز ينتشر مش عايز الناس اللي حاضرة تحس بيه فنظرتها بمنتهى البساطة ردت وقالت أو طلبت من المسيح ليس لهم خمر إزاي بنعالج الموقف بأقل عدد من الكلمات في واحد يرتبك وفي واحد يتخض وفي واحد يبتدي يرمي اللوم على الآخرين وانت ليه ما عملتش حسابك وانت ما عملتيش حسابك ويعمل من الموضوع حكاية كبيرة وكانت النتيجة المسيح رد عليها الإجابة المشهورة ما لي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد وكان المسيح بيقصد ساعة الصليب وردت هي الرد الجميل بتاعها الذي يحسب كأنه أكثر عظة في الكتاب المقدس مهما قال لكم فافعلوه قالت للخدام كده مهما قال لكم فافعلوه وحلت الموقف بمنتهى الهدوء والناس لآخر واحد من الضيوف عبر الأسبوع اتقدم له مشروب الضيافة عينك بتقول ايه في الحدث أظن في مثل مصري مشهور يقول لك فلان بيعمل من ال من الايه الحبة اللي هي حبة رز حبة قمح يعمل قبة شوف بقى القبة دي تسحق قد ايه في واحد يمسك حاجة صغيرة ويهلل عليها ويكبر فيها شوف موقف اخر امنا العذراء مريم في موقف الصليب زي ما بنعبر عليه في صلوات الاجبيه نقول هي تقول اما العالم فيفرح لقبوله الخلاص المسيح على الصليب اما العالم فيفرح لقبوله الخلاص اما احشائي فتلتهب عند نظري عند نظري إلى صلابوتك ربي وإلهي هي في وسط العالم فرحانة زي ما قالت في التسبيحة بتاعتها تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لكن في نفس الوقت هي كأم ونظرتها للصليب وألام المسيح نظرة ألم ودي في مكانها انا عايز اقول لك الحكاية هتبتدي ازاي القصة المشهورة اللي كل الناس يعرفوها يقول لك الكوباية دي مليانة ولا فاضية لو فيها جزء من المية وتقدمها لواحد الكوباية دي مليانة ولا فاضية نص الناس يقول لك الكوباية فيها مية حتى لو كانوا قيراطين والنص الناس يقول لك دي كوباية فاضية وعلى هذا الأساس يكون حكم نظرك على الأمور حكمك تعال ندخل في الموضوع ونبتدي بالله الذي خلق الإنسان وخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا زي ما بنقرأ في سفر التكوين وخلق الإنسان خلق له عين وأذن وحواس كلها مقدسه وصارت لما نقول على صورة الله ومثاله وهذا أمر نسبي طبعا بناخد صفات الطهارة والقداسة والبر صورة روحية هو كنيستنا لما بتعلمنا ان احنا نقرا الانجيل كتير ليه مش عشان نعرف ده عشان عينينا تتقدس وتصير طاهره هو كنيستنا لما بتعلمنا ان احنا نقف نصلي مرات كتيرة ونقول ابانا الذي في السماوات ونرفع عينينا فوق علشان السماء ومنظر السماء ينطبع في عينيك فتصير عينيك سماوية طابع تبقى عين سماوية مش عين ترابية مش عين الأرض مش الصلاة مجرد واجب ده هي كل الأفعال الروحية زي ما يقف الشماس ويقول لنا إلى الشرق انظروا وأيها الجلوس قفوا كل ذهية أفعال لكيما تتقدس حواس الإنسان وعلى رأسها حاسة العين عينك عشان كده لما بنقرا في آدم وحواء قبل الخطية لم يكونا يعرفا أنهما عريانين عينيهم مقدسة أذن مقدسة ولكن بعد الخطية صار بقى الخجل وصار الخوف وصار كل الأمور دهيت وصار اختباء الله الاختباء آدم من الله والله يناديه آدم آدم أين أنت يقول له سمعت صوتك وخفت وخشيت تعال نبتدي الله خلق الطبيعة الجميلة والطبيعة الجميلة دي فيها أشجار والأشجار دي فيها ثمار كتيرة لغذاء الإنسان والحيوان ولما تبص كده الشجرة تحمل ثمرة من ثمار الفاكهة بيبقى شكلها يشرح ولكن هذا المنظر أمام حواء وآدم كان منظر معسر وابتدت عليهم تتفتح اسمع كده الشيطان يجي لحواء ويقول لها أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة إن الله عالم يوم تأكلان منه تتفتح أعينكما وقعت في المشكلة وبعدين نظرت إلى الشجرة فوجدت الشجرة جيدة شوف بقى الشهوة تبتدي ازاي ثم انها بهجة للعيون ثم انها شهية للنظر فبقت الثمرة اللي ربنا خالقها سواء للطعام سواء الانسان او الحيوان او حتى منظرها الجيد كانت مبعث الخطية وتبتدي بقى سلسلة كبيرة من خطايا الإنسان وآدم وحواء وتبتدي الخطية وتدخل الخطية بحسب إبليس إلى العالم وتبتدي العين تكون هي المدخل الأول للخطية عشان كده في أساسيات الحياة الرهبانية في مصر أنها نشأت في الصحراء طب قول ليه ما نشأتش الأديرة جنب الوادي جنب نهر النيل قالوا الاباء وعلمونا ان المشي في الصحراء وفي البرية يميت الشهوات اصل انت لما تمشي في الصحراء هتشوف ايه شوية رمل بس مفيش حاجة تانية مفيش حاجة تزغلل عين الانسان مفيش حاجة تثير فيه اي شكل من اشكال الشهوات طب ادي ادم وحواء تعالى نمسك نوح نوح والطوفان جاء حام وهو احد ابناء نوح بعينيه الشريره ونظر عوره ابيه بينما سام ويافث اخذوا رداء وغطوه عين شافت حاجه ما يصحش تشوفها وعين منعت نفسها وضبطت نفسها عينك بتشوف الامور ازاي بتنظر للأمور إزاي طب تعالى كده ويا نروح لغاية داود ودي مشاهد أو لقطات سريع سريعة من آه الكتاب المقدس داود النبي داود النبي يستريح ويسترخي ثم يطلع يمشي على السطح سطح ويطلب أن يكون في المقدمة وتكون النتيجة ان رغبته الشريرة انه يموت في الحرب وقد كان العين ويجيله نسان النبي ويقول له انت هو الرجل المخطئ والمذنب ابتدت السلسلة دي كلها منين من نظرة العين نظرة العين استهان لم يحفظ عينيه وبدأت هذه السلسلة وكان سقوطه وإن كنا نحتفل دائما بخطي... بتوبته ويقول كده خطيتي أمامي في كل حين ونصلي مزمور التوبة اللي هو بي... اللي هو صلاه وقدم فيه التوبة وقدمها بدموع عينك شكلها ايه عينك تنظر للامور ايه ولذلك ايها الاحباء معظم خطايانا وراجع كده نفسك بينك وبين نفسك هتعرف ان الخطايا معظمها ان لم يكن كلها ابتدت بالعين او يعني القليل بالودن لكن العين طيب تعالى مثال اخر شمشون شمشون كلنا عارفين قصته وكانت من القصص اللي هي بتشدنا واحنا صغيرين وقصة القوة اللي كان يتمتع بيها والشنط المشهورة في العالم سمسونايت متاخد اسمها من اسم شمشون باعتبارها تعبير عن انها شنط قوية شمشون بالقصة بتاعته كلها انها بدأت بالعين سقط عن طريق العين ورأى امرأة هناك امرأة زانية فدخل اليها ثم احب امرأة في وادي صورة اسمها دليلة وهي كانت النهاية اللي ضاع بسببها ضاعت قوته وضاعت شخصيته العين عينك ولذلك العين عليها جفن والجفن ده ممكن يغطيها لو انت حاجة مش عايز تشوفها وبمنتهى الإرادة بتقدر تغلق عينيك كل دي مشاهد بتقول لك عينك شكلها ايه تعال نروح لسليمان الحكيم سليمان اللي قال على نفسه في سفر الجامعة مهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما يا يا سليمان قال كل حاجة شافتها عينيا واشتهيتها جبتها لها لعينيا طب وبعدين في نفس السفر ده يقول كده باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس في نفس سفر الجامعة اللي كتبه في شيخوخته ونسمع عن سليمان في سفر الأمثال ودي تأملنا فيها في مرة سابقة ان هذه الستة يبغضها الرب وسبعة هي مكرهة نفسه وأول حاجة فيهم عيون متعالية عينك عينك وإن كان في خطايا بيقع فيها الإنسان كيف ما يكون مكانه أو وضعه سواء في حياة الأسرة أو في حياة التكريس أو في حياة الخدمة أو حتى في المجتمع بصفة عامة غالبا هذه الخطايا تبدأ بالعين عينك كيف تنظر للأمور بتشوفها ازاي مرة قريت تعبير لواحد الأدباء لما بيتكلم على الوردة اللي بيبقى لها العرق بتاعها كده وفيه شوك فالناس ينقسمون إلى شكلين ناس يقول لك الله وردة جميلة بس يعني فيها شوية شوك والناس التانية تبص لنفس المنظر تقول لك يا كل ده شوك وطلع له وردة ويمكن ما يشوفش الوردة يشوف الشوك بس يا ترى عينيك بتشوف ايه نظرتك ايجابية للحياة للزمن اللي احنا فيه للخدمة للكنيسة للخدام كل واحد بحسب موقعه نظرتك ايه ده انا اتجاسر واقول كمان نظرتك في التربية لاولادك ده احيانا الاب وهو بيربي ابنه الاب والام بيربوا ابنهم وبنتهم يوم تلاقي اب دائم العقاب لابنه او بنته على كل غلط يوم يطلع الانسان شخص مهزوز في حياته وفي اب شايف ابنه او بنته شايفه كبير في عينيه يوم يطلع الولد والبنت عنده شخصيه ليه؟ لأنه نظر إليه نظرة إيجابية النظرة الإيجابية وإحنا بنربي ولادنا وبناتنا تطلع لهم طلعهم نفوس وأشخاص ذوي معرفة وذوي ثقة في النفس وفي واحد دايما يكسر المقاديف عارفين لما يجيب نمرة وحشة يقول له ما انتش نافع او انت مش نافعة او نخرجه مش عارف من المدرسة او نوديه مش عارف يشغله ايه كل النظرات السلبية دي لها انعكاسات على التربية فيا ترى انت ترى الحياة الوردة الجميلة اللي فيها شوية اشواك اه في واحد تيجي تديله مرتب او بركة او يعني العمل اللي بيشتغل يقولك دول هيعملوا ايه وفي واحد يقول لك ربنا هيبارك فيهم نفس الرقم انا اتذكر قصة وان كان فات عليها وقت يعني حوالي يمكن 18 سنة ولا حاجة اتنين طلبوا شباب متخرجين من كلية وطلبوا انهم يشتغلوا وبالصدفة كان في صاحب مصنع قال انا عايز اتنين يكونوا خريج الكلية دي فقدمنا الاتنين دول عشان يشتغلوا بعد ثلاث اربع ايام لقيت واحد منهم في فترة النهار بقول له ايه يا ابني ما رحتش الشغل قال لا ده هيدونا مش عارف ايه الرقم ساعتها بسيط كده ده هيدونا 90 جنيه قلت له طب وزميلك التاني قال لي قلت له يلا بينا نمشي ما رضاش يمشي وقال 90 احسن ما انا اقعد في بيتنا من غير شغل المهم ابو 90 اللي فضل استمر في الشغل النهارده المرتب اللي بيشتغل فيه والمكانة اللي بيحتلها مكانة عالية ومرتب بالألافات والتاني لغاية النهاردة عمال يطلع من شغلانة لشغلانة ومش واجد بركة في العمل اللي بيشتغله يا ترى رؤيتك ايه رؤيتك للحياة احيانا الواحد يسمع البلد بتعمل مشروع بدل ما تكون له نظرة ايجابية نظرة إيجابية يبتدي يستجيب أو يسمع لأي أخبار مكتوبة بأي شكل وتشكك في العمل ده ويبقى المشروع قدامه زي كأنه الشوك ومش شايف الورد وفي واحد شايف الورد وإن كان الشوك بيحترس منه وبيحاول يفرح نفسه بالورد اللي قدامه او بالمنظر اللي قدامه او بالعمل اللي قدامه وبالنظرة الايجابية اللي فيه ادي لك بعض المشاهد الايجابية للعين داود النبي واحنا بنصلي مزاميره باستمرار يقول كده اليك رفعت عيني يا ساكن السماء الله عليك يا داود عينيه دايما كده في السماء عشان تبقى عيني زي ما قلت لكم سماوية وإليك رفعت عيني يعني مش عايز أنساك يا رب أبدا عارف إنك صاحب القدرة والقوة وحاسب وحا وعارف أن يدك قوية وذراعك رفيعة وإيدك يا رب تقدر تعمل كل حاجة شوف كده دانيال النبي وهو في جب الأسود ويجي الملك يندع عليه يوم يرفع الدب كان الجب كان تحت فالملك واقف فوق بيقول له دانيال فينك يا دانيال فيرد الإجابة الجميلة إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود تعالوا نسأل دانيال هو أنت شفت الإيد اللي سدت أفواه الأسود قال آه طبعا شفتها أمال الأسود وقفت ما اتحركتش إزاي عينه شافت كده وفي واحد تاني يقف خايف ومرتعب من المنظر ده واقف قدام اسد ولا اسود الهي ارسل ملاكه وسد أفواه الأسود داود يقول إليك رفعت عيني يا ساكن السماء ومرة تانية يقول يقول إليك رفعت عيني يا ساكن السماء ومرة تانية يقول رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني والجبال في الكتاب المقدس اللي هم أبطال الإيمان لما بص كده لأبطال الإيمان وقصص القديسين والشهداء وابتدي أذاكرها وابتدي أعرفها وابتدي أحفظها فيقول رفعت عيني إلى الجبال مرة من المرات كان في إنسانة مريضة وكان عندها أتعاب في البطن والأتعاب دهيت الدكاترة احتاروا فيها وبعدين وهي ماسكة كده كتاب من كتب اللي ذكرت بعض أعمال الله على إيد القديس البابا كيرلس عليه صورة البابا كيرلس كده فخدت الكتاب وحطته على بطنها وهي بتقول وبترفع قلبها لربنا تقول له يا رب أنا واثقة ان واحد من الجبال اللي هو القديس البابا كرولوس تقدر يا رب تبعته ويقدر انه يمد ايده ويشفيني وقد كان رفعت عيني الى الجبال من حيث ياتي عوني ما هي دي ايه عن الشفاعه كيف نتشفع بالقديسين هم الجبال في حياتنا وهم ابطال السيره الطاهره وداود النبي يقف كده ويقول أعوم كل ليلة سريري بدموعي وهو في مخدع الصلاة يعني بقى بتعمل ايه تقدم هذه الدموع دموع التوبة دموع التوسل دموع الطلب دموع طلب المغفرة أعوم يعني أنا مش متخيل واحد بالدموع بيعوم سريره ايه كم الدموع دي كلها أعوم في كل ليلة سريري بدموعي ومرة تانية يقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يعني السماء دي مدعاه للتأمل وإن الإنسان يسمع السماوات تحدث بتتكلم بمجد الله والفلك النجوم والقمر والكواكب بتخبر بعمل يد الله عينك شايفة ايه عينك بتقول ايه بطرس الرسول لما كان شايف المسيح قدر يمشي على المية طب ده المية لها كثافة محدش بيمشي عليها واللي يمشي عليها يغرق وكل قوانين الفيزياء دي اللي عارفينها لكن لان عينيه كانت تستمد القوة من شخص المسيح قدر يمشي ولكن ساعة ما عينيه ابتعدت عن شخص المسيح وابتدى يشك في نفسه بدأ كأنه يغرق يقول لنا الكتاب كده ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله وده السبب الكنيسة بتعمل لنا حامل أيقونات وتحط لنا في وسط صليب وحامل أيقونات يبقى قديسين شمال ويمين وطول ما احنا واقفين جهة الشرق عينينا على هؤلاء كأنهم الصف الأول في السماء اوعوا تفتكروا الصف الأول اللي قاعد في الكنيسة ده الأول لا ده الصف الأول دول القديسين اللي سبقونا على السماء وكأنهم بينظروا لنا يشجعونا وبيقولوا لنا يلا اتجدعنوا عشان تبقوا ويانا المرأة الخاطئة أيضا سكبت دموع من عينيها سمعان الفريسي كان موجود والمسيح موجود سمعان الفريسي ينقضها والمسيح يصوبها ويقول لها في النهاية مغفورة لك خطاياك ادي عينين المسيح العين الإيجابية وفي عين تانية عين سلبية زي العين بتاعت سمعان الفريسي نسمع عن القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك ونسمع في سيرته أن الدموع كانت تصنع مجاري على خدوده الدموع المستمرة دي كأنها حفرت مجاري لها أو مسالك على الخدود عملت أثر على خديه ونسمع القديس استفانوس القديس استفانوس وهو أثناء الرجم شايف السماء مفتوحة ومش شايف الناس اللي بترجمهم اللي بترجمه واللي الناس اللي في منتهى الغضب وبعدين شوف بقى العين السماوية خلته يقول ايه يا رب لا تقم لهم هذه الخطية عشان عينه سماوية الخلاصة الخلاصة زي ما بيقول لنا كده في آه الجزء اللي قريته سراج الجسد هو العين إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا جسدك يعني حياتك عينك شكلها ايه عشان كده احنا بنستعد لنهاية السنة القبطية والنهاردة عيد العذراء وبناخد منها النظرة الإيجابية العين الإيجابية من فضلك استغل الفرصة دهيت لغاية بداية السنة القبطية وابحث في حياتك ان عينك دي بتتعبك عينك دي بتبقى مدخل للخطية عينك دهيت بتبقى سبب في سقوطك ايه رأيك انك تبتدي تاخد عهد امام الله وتقول له يا رب انا هرفع عيني دايما ناحيتك وعايزك يا رب تساعدني ان عيني دي تكون عين ايجابية وعين تنظر للامور في الحياة كلها في الحياة ما لا أقصد فقط في المجال الكنسي أو مجال الخدمة خلي عينك إيجابية في واحد لو قعد في دير وكان مش مستعد للحياة الرهبانية يشعر كأنه في زنزان وفي واحد تاني يشعر أنه في الفردوس عينك بتشوف إيه عينك بتنظر للعمل إزاي عينك بتنظر للآخرين إزاي في واحد نظرته للآخرين كلها نظرة سلبية ده وحش وده وحش وده وحش وفي واحد نظرته للناس متوازنة نظرة في مكانها نظرة إيجابية لقطاعات الشباب لقطاعات الأطفال لقطاعات الأسر وأي قطاعات موجودة وأيضا في المجتمع من فضلك اعرف سراج الجسد هو العين إن كانت عينك بسيطة نقية إيجابية جسدك كله يكون نيرا وإذا كانت عينك شريرة جسدك كله يكون مظلما إن كان النور الذي فيك ظلام فالظلام كم يكون اوعى تكون عينك هي مدخل للظلام اوعى تكون عينك مدخل للظلام مدخل للسلبيات مدخل للخطية مدخل للسقطات مدخل انك عمال تلقط الحاجات الوحشة في الاخرين اجعل عينك بسيطة واجعل عينك نقية واجعل عينك دايما ايجابية في كل عمل صالح واذكر دايما اختبار داود رفعت عيني الجبال من حيث يأتي عوني لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد Alleluia, voksavet rike, juke, avjone, matike, nikaike, sosionasa. Den oshe voren goe, moje oben shoe, sisus be. اسمون مؤمن في روماري بك معنم تكيريني وإن صبتم بك أكتشيت خارس موت استيمت قوي بنتي ملشي سادك تيمت خلو ينتي يا بين وقنع انتي مطوسة ثقتي الصوت بنتي ضغيتي صوفيا انتي صوت بإذن ما برك ليتم في إطف إي جني أبوس اتشوسف إي أري إبقون كلمة تاهو إي رفن بنيوت الطايوت نار شيرفتي بابا من نيوتن إبسوس نيت كيني من إفنوتن تيت في فتقرو إجنو إسرونوس عن ميشن رمبين مانس إن هيريني كون انت سفيو إنو غاجيتي صابيسيت إنو إشالف جينكو طبي بخريستوس إريه كنت فقان إنو بناني برخن وإريني قطب إفنشتن ناي يليسو تيمي طنيكوني بركم
ليترأف الله علينا وباركنا وزرج علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة كهنات غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطعامات السماء وكل الذين أرضوا رب عملهم صالحا منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم بركة ملاك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوسي آمين ساشون أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن أجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والكون
عشان النهاردة عيد العذراء أنا هقف على الباب أسلم عليكم كلكم محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جميعكم وما روحك أيضا إيه